عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد قصة يا جماعة لما سمعتها حرقت قلبي حسيت ان انا كأن قلبي لما سمعت عن واحد امريكي من دوري السله للمحترفين نزل مصر عشان يسلم وانبهر بالاسلام وهو في امريكا لما نزل مصر ومشي في شوارع المسلمين وتعامل مع المسلمين قرر انه ما يدخلش في الاسلام ورجع بلده تاني يا ليه اللي بيشوف المسلمين عاد بيكره الاسلام ليه اللي بيسلم بره ويجي يشوف المسلمين بيقول الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين لو كنت شفتهم الاول ما كنتش اسلمت واحد خليجي سافر اوروبا اتجوز بنت مش مسلمه قالت له هاسلم بعد الجواز الجواز ما رضتش تسلم طلقها وكانت خلفت منه بنت البنت بعد ما كبرت وبقت شابه عندها حوالي 20 سنه بتحكي قصتها بتقول انا سالت امي انت ليه ما اسلمتي زي ما اتفقت مع ابويا قالت لها انا قبل ما اتجوز ابوكي انا كنت مبهوره بالاسلام لما اتجوزته وعملته انا حسيت ان انا كرهت الاسلام والعياذ بالله ليه يا جماعه ليه بقينا بننقل صوره مشوهه عندنا ليه بقى اكبر حجر عثره في طريق دخول غير المسلمين الاسلام هو اخلاق المسلمين اخلاقنا فين قبل ما تغرق السفينه انا عايز احذر كل واحد مسلم وخايف على امه محمد انا عايز ارمي طوق نجاه طوق نجاه للامه اللي بقت في وضع اخلاقنا يا جماعه واحده ده واحده بتبعت لاحد الدعاه بتقول له انا امي شوفوا اخلاقنا وصلت لفين بتقول له انا امي ست كبيره وبقت في السرير بتقضي حاجتها على نفسها ومبهدلاني ومقطعاني يا عم الشيخ مره دخلت لقيتها شربت ميه كتير وقضت حاجتها على نفسها يعني والعياذ بالله بتقول قمت جايبه ميه سخنه كبها عليها عشان ما تعملش كده تاني بتقول له ماتت في نفس اليوم حرقت امها الظلمه حرقت امها بتقول له هو انا كده يبقى عليا اذن يا الهي شوفوا يا جماعه المسلمين وصلوا من يومين اتصلوا بينا في القناه هنا اهوت واحد بيقول انا امي كبرت وبرضه في السرير وبتقضي حاجتها على نفسها ورابطها بسلسله في السرير عشان ما تعمل لناش مشاكل هو كده يبقى انا حرام عليا رابط امه بسلسله بعد ما امه وصلت لارض العمر رابطها بسلسله انا شفتها بعيني والله العظيم واحد بيضرب امه وكانت وصلت لنفس الوضع بيضربها ضرب لان هي سبحان الله العظيم بيضربها وخلاص بعد ما اصبحت عاجزه بعد ما صحتها كلها راحت في تربيته وتكبيره سبحان الله العظيم يجي يضربها هذا الضرب المبرح الراجل ده لما مات مات موته ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى المقصد يا اخوانا المقصد اخلاقنا وصلت لفين لما اسمع عن حادثه 12 مسلم يتقتلوا بسبب حته ارض ارض يجي واحد بلطجي يقول انا هضع من ايدي عليها طب نعمل له ايه مش عارفين نتصرف معاه يجي بلطجي تاني اخرجه لكم وتدوني مبلغ ماشي يقتله يقوموا عايز يقوم يخرجه يقوم يقول لهم هاتوا لي الفلوس عايزين يعملوا اي حاجه يخلصوا منه قتلوه يقوم عيلته يجي يقتلوا 11 واحد من العيله صاحبه الارض 12 دم يقعوا عشان حته ارض شويه طين شويه تراب شفتوا دم المسلمين بقى رخيص ازاي شفتوا دم المسلمين اللي كان زمان بيسيل من اجل فتح العالم بقى بيسيل الوقت من اجل ايه عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وهو بيموت جايين يسقوا شربة ميه في معركه اليرموك سمع اخوه عطشان قال لهم اسقوا اخويا اخوه رايحين يشربوه سمع اللي بعده عطشان اسقوا اخويا راحوا للثالث لقوه مات رجعوا للثاني لقوه مات رجعوا لعكرمه لقوه مات الوقت ثلاث حوادث قتل في طوابير العيش بسبب رغيف العيش زمان كان المسلم بيؤثر اخوه بشربة الميه وهو بيموت الوقت بيقتل اخوه عشان رغيف العيش في طوابير العيش يا جماعه احنا وصلنا لايه يا شباب اخلاق زمان اخلاق المسلمين زمان كانت هي سبب في فتح العالم مش السيف يا جماعه باكستان باكستان 120 مليون مسلم تركستان في الصين 80 مليون مسلم الهند اقليه 200 مليون مسلم اندونيسيا 200 مليون مسلم غير ماليزيا غير غير بنجلاديش حوالي 120 مليون مسلم فوق ال 700 مليون مسلم الوقت على وجه الارض في منطقه جنوب شرق اسيا مش بسبب دم مش بسبب فتوحات بسبب التاجر المسلم كان يروح يفرش البضاعه بتاعته يجي الواحد يقول له دي ايه كذا بكام كذا طب عايز اشتري منك يقول له اشتري من اخويا اللي جنبي يقول له انا جاي اشتري منك تقول لي من اللي جنبي اصل انا النهارده بعت واخويا لسه ما باعش والنبي بتاعنا بيقول لنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ولو انا ما حبتلوش انه يبيع زي ما انا بعت ما بقاش مسلم ومؤمن حقا بالاخلاق دي الناس انبهرت بدات تسال مين الناس دي ومين النبي بتاعهم والنبي بتاعهم بيقول لهم ايه وكانت الثمره 700 مليون مسلم بيقول لا اله الا الله بسبب الاخلاق بسبب الاخلاق لما الواحد كان بيتفرج على حادثه السلام 98 السفينه اللي اللي اتحرق فيها المسلمين المسلمين وبعد كده غرقوا بسبب واحد خاين واحد غشاش واحد ما عندوش دين ولا ضمير قلت سبحان الله السفينه هتغرق يا جماعه السفينه هتغرق بينا كلنا لو ما لحقناش يا جماعه صيحه النهارده تحذير قبل ان تغرق السفينه صيحه النهارده تحذير طوقنا جاه طوقنا جاه بنرمي لبعضنا يا امه محمد انا عايز اقول لكم وقائع الواحد شافها وعايشها وعايش اللي عايشوها وقائع وعايز اسالكم في رقبه مين الناس دي في رقبه مين يا اللي بتاكلوا اللحمه وبترموها في الزباله في الفطار والغدا والعشاء الفقراء دول في رقبه مين يا اللي فطرتوا دلوقتي خمس انواع لحوم اللي مش لاقيين فطار في رقبه مين اللي عندنا واحد انتحر بسبب ازازه زيت ازازه زيت يا مسلمين ازازه زيت معاها 10 جنيه مراته بتقول له عايزين نعش- نتعشى ونعشي العيال عندنا حصلت الواقعه دي قال لها طب خد ال 10 جنيه نزلت مش عارفه تجيب ايه قالت عندي بطاطس اجيب ازازه زيت ب 9 جنيه ونص رجعت رجعت له نص جنيه قال لها ايه ده قالت له جبت ازازه زيت ب 9 جنيه ونص وما بقاش غير نص جنيه مسك النص جنيه ونزل قعد يمشي على كوبري طلخه في المنصوره وقعد يكلم نفسه الزيت غلي والرز غلي والعدس غلي والاكل غلي فضل ماشي رايح جاي يكلم نفسه وفجاه قام رامي نفسه من على الكبر انتحر والعياذ بالله زي ما النبي بيقول اعوذ بك من الكفر والفقر الفقر هيودي لفين النبي ربط ما بين الفقر والكفر في رقبه مين في رقبه مين الراجل ده في رقبه مين الراجل بتاع بنها اللي نزل الساعه 7 الصبح يجيب عيش عشان يفطر هو واولاده فضل واقف في طابور العيش للساعه 11 ما هوش عارف يجيب عيش ما عرفش يجيب راح اشترى مكرونه واشت... وجاب سم وحط السم في المكرونه وطبخوا وكلوا هو واولاده قتل نفسه وقتل اولاده شايفين اليأس بيوصل لايه شايفين الفقر بيوصل لايه يا جماعه في رقبه مين يا جماعه في رقبه مين احد اخواني احد اخواني قاضي في المحكمه بيحكي لي عن قصه عايشها وانا بحكم مهنتي شفت يعني مش عارف فعلا مرضى الفشل الكلوي دول احوالهم بيبقى شكلها ايه بيحكي عن قصه امراه جوزها كان مريض فشل كلوي مريض الفشل الكلوي ده اصعب ابشع من مريض السرطان ما بيشتغلش وبيقعد كذا سنه وتكلفه علاجه رهيبه وما بياخدش علاج على نفقه الدوله تكفيه ومعهوش فلوس حاجه والمضاعفات بتاعه الفشل الكلوي في كل عضو في الجسم ربنا يعافيهم ويعافينا جميعا يا رب ويعافي مرضى المسلمين ويغفر للمؤمنين والمؤمنات يا رب المراه ديت كان جوزها عنده فشل كلوي قاعد في البيت مش عارفه تعمل حاجه كل فلو كل حاجتها بالسلف من البقال فبنتها عايزه حاجه حلوه روحي يا حبيبتي هاتي من البقال حاجه اي شيبسي ولا حاجه ب 50 قرش راحت للبقال قال لها روحي قولي لامك انا ما عدتش هسلفكم بعد كده مفيش حاجه يا بفلوس يا بلاش فقامت رايحه لامها قالت له روحي يا حبيبتي قولي له هات لنا كيس شيبسي وازازه فينيك ودي اخر مره هناخد منك حاجه بالاجل اخر مره هناخد منك حاجه بالسلف راحت ادالها قامت مديه لبنتها كيس الشيبسي تاكله وقامت شاربه ازازه الفينيك انتحرت وكانت حادثه في محكمه من المحاكم المصريه تخيلوا يا اخوانا واحده تنتحر بسبب الفقر ان الفقر يوصلها للدرجه دهيت الفقر يوصلها للدرجه دهيت انها تعمل موقف زي ده في رقبه مين الست دي في رقبه مين وجوزها في رقبه مين وكل مريض فشل كلوي في رقبه مين وبنتها اللي اتيتمت وهي طفله دي في رقبه مين في رقبه مين يا امه محمد المراه اللي مسكت ميكروفون قدام بيت مسؤول كبير وقعدت تدن في الميكروفون تقول له احنا بقالنا ثلاث شهور انا واولادي ما كلناش لحمه في رقبه مين يا جماعه اللي مش لاقيين ياكلوا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده كيلو العدس بقى ب 15 جنيه زمان لما كنت بروح ازور اخواني الطلبه المغتربين كان الاكل بتاعهم عدس رز وعدس ويقطعوا طماطم ويقلوا برنجان ويقلوا بطاطس و- الزيت بكام والبطاطس بكام والرز بكام والعدس بكام عدد اكلات اغنياء يا جماعه العدس ب 15 جنيه في رقبه مين رجلين الفراخ قعدت بتتباع بالكيلو بالكيلو عند بتوع الفراخ عندنا في المنصوره جماعيه جابوا قدره فول طبخوها وقالوا هنوزع على الفقراء الصبح كانوا متوقعين ما حدش هيجي لهم الناس من 7 الصبح بقت بتهجم من بعد الفجر ل 7 الصبح بيهجموا على الجماعيه عشان ياخدوا الفول والعيش يعني الناس وصلت للدرجه ديت الناس وصلت لهذه الدرجه في رقبه مين يا شباب الاب اللي دخل على اولاده في موسم المدارس اللي باقي عليه ايام اه خلاص اسابيع حاجه بسيطه جدا دخل على اولاده لقى كل طفل في اول الدراسه مجهز له ورقه كلها طلبات انا عايز ده المدرسه طلبت مني ده المدرسات طلبوا مني ده طلبوا بص للورق كده معهوش فلوس قام داخل كابب على نفسه جاز ومولع في نفسه والعياذ بالله قدام اولاده انتحر انتحر مات ازاي ربنا يعمل معاهم ايه احنا مش دي قضيتنا في رقبه مين الناس اللي عايشه في الفقر ده في المجتمع في رقبه مين الناس اللي وصلت للدرجه دي في المجتمع الناس اللي مش لاقيه بق ميه نضيف تشربه الناس اللي الواحد بي... ما بيدخل بيوت بيشوف حاجات رهيبه كنت مع احد النساء الفضليات يعني كانت بتوديني الاسر فقيره يعني بنستكشف الاسر الفقيره و... ونعمل لها استمارات ونعمل... فرايح لاسره فبقول لها الأسرة الاسره دي اخبارها ايه قبل ما ندخل لها قالت لي دي ابوهم مات والسبعه يتامى بس هم دلوقتي بقوا سته قلت لها ليه ليه قالت لي السابع كان اخوهم انتحر قلت لها انتحر ليه قالت لي من الفقر من الفقر انتحر والعياذ بالله عدد كلمه انتحر من الفقر دي موجوده بتشوفها كتير والعياذ بالله تدخل البيوت بتاعتهم تلاقي ده عنده تخلف عقلي وده عنده مرض مزمن وده عنده ك... انا قلت يا ربي يا رب الامراض دي لما كنا بندرسها في الطب ما قالولناش ان دي امراض فقراء قالوا لنا ان دي امراض في الدنيا كلها اول مره اكتشف ان الكلام ده سوء تغذيه اول مره اكتشف ان الكلام ده بسبب ان ناس بتاكل وناس ما بتاكل يا جماعه الكلام ده تحريض لينا على ان احنا نرجع لاخلاق ديننا ان احنا ننقذ الفقراء يا جماعه انا شفت بعيني وانا رايح اصلي الفجر المعيز بتاعه الراعي واحد راعي قاعد ياكلها من الزباله وواحده فقيره قاعده تشد في الكيس بتاع الزباله تطلع منه اكل والمعيز قصادها وهي مش منظر فظيع منظر فظيع الواحد قلبه اتخلع ايه يا اخوانا وصلنا للدرجه ديت وصلنا لهذه الدرجه يا جماعه يا جماعه انا درس الليله طوق نجاه لازم ما يبقاش في فقير في بلادنا لازم ما يبقاش في محتاج في بلادنا لازم الجمعيات الخيريه في مصر والعالم العربي كلها ندعمها بكل قوتنا بوقتنا وبفلوسنا وبمالنا لازم اللي يقدر يعمل جمعيه خيريه يعمل لازم اللي يقدر يسعى على القرابل والمساكين واليتامى يسعى لازم يا جماعه بلادنا ما ينفعش يهان فيها يتيم ما ينفعش يجوع فيها مسكين ما ينفعش تتلطم فيها ارمله ما ينفعش ارمله تبيع ارضها ب 3 جنيه عشان تاكل اولادها ولا اعوذ بالله ما ينفعش يا جماعه مش بلادنا مش ديننا اللي قال لنا كده مش المسلمين اللي يعملوا كده ولو المسلمين وصلوا كده يبقى السفينه هتغرق هتغرق ثواب صائع المعروف ثواب كفاله اليتامى والسعي على الارامل والمساكين احد تلامذه احمد بن حنبل رضي رحمه الله كان راى رؤيه ان هو ماشي ف يعني يوم القيامه حصل فاعماله بتتوزن فكافه سيئاتها الطب فمره كان معدي لقى اطفال منهم طفل فقير كان معاه كيس طعام اداه للطفل الفقير يلي بتساهموا في شؤنه رمضان وبتساهموا في كفاله الفقراء اداهوله الطفل ابتسم ضحك جت بسمه الطفل اتحطت في ميزانه طببته بسمه طفل فقير دخلته الجنه بسمه طفل فقير احدى النساء اللي قائمين على جماعه من الجماعات الكبرى في مصر كانت بتحكي بتقول واحده من الامارات بتوع الخليج امها جالها مرض القلب ومرض شديد جدا سافرت بره الاطباء قالوا لازم عمليه فورا وعمليه خطيره جدا ولكن العمليه من غير امل هي عمليه لمجرد ان احنا نتدخل وخلاص بعتت لهذه الحاجه الفاضله بعتت لها شنطه فلوس رزم قالت لها الليله توزعي الشنطه دي على الفقراء وتقول لهم كلهم يدعوا لامي هتدخل اوضه العمليات بكره بتقول نزلت بقى تروح لعامل القمامه تديله 1000 جنيه الراجل يذهل تقول له ادعي لفلانه تروح لواحد غلبان شحات تديله 1000 جنيه الراجل يذهل ادعي لفلانه بتقول تاني يوم اتصلت بيها الست من بره من لندن بتقول لها انت عملت ايه ايه اللي حصل بتقول لها انا امي دخلت اوضه العمليات الصبح الدكاتره قالوا دي مش محتاجه عمليه مفيش في قلبها حاجه قلبها سليم تماما سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا جماعه يا عظمه ثواب اللي بيجري في صناعه المعروف في الدنيا وفي الاخره والله يا جماعه قبل ما تندم قبل ما تقول يا ليتني كنت رابعهم عارفين حديث الثلاثه والصخره اللي لما اتقفل عليهم الصخره كل واحد لقى عمل صالح ربنا يفتح له الصخره بسببه لو انت كنت رابعهم والصخره اتقفلت عليك وهتموت هتنتهي لو ما لقيتش عمل وتقول اللهم انه كان في اسره فقيره كنت بودي لها طعام يا رب كنت بقطع من دخلي مرتب شهري ليها يا رب اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه تنفرج الصخره يا جماعه يا جماعه عارفين احد الاثار اثار بني اسرائيل الراجل اللي هو بيموت بيقول يا ليته كان جديدا يا ليته كان كاملا يا ليته كان بعيدا فلما جه يفسر الكلام ده قال لك كان كاملا كان رايح يصلي كان رايح خارج الفجر يصلي الفجر فلقى واحد فقير جعان فكان معاه رغيف قسمه نصين اداه نص وخد نص لما شاف عند الموت ثواب النص اللي ده للفقير قال يا ليته كان كاملا لما شاف ثواب الهدوم القديمه اللي طلعها للفقراء قال يا ليتها كانت الجديده يا ريتها كانت الهدوم الجديده لما شاف ثواب انه وصل واحد غلبان للجامع لبيت ربنا قال يا ليته كان بعيدا يا ريت الجامع كان بعيد يا جماعه ثواب صناعه المعروف لما الانسان بيجي يموت بيفتكر اعظم طاعه هو عايز يقابل بها ربنا ربنا بيقول لك ايه وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب ايه فاصدق هي دي الطاعه اللي هتفتكرها عند الموت وهتندم عندها عند الموت يا جماعه لما بيكون واحد غني ويقول لك اقرضني بتقرضه ليه واثق انه هيرد وعايز تتقرب ليه ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله مين اللي يقرض الغني الملك سبحانه وتعالى تخيل لو انا رحت على الحرم وقلت لك ده انا كنت بطوف حوالين الكعبه وبدعي لك تفرح تفرح قوي طب ربنا بيخلي ملك كل يوم يدعي لك لو انت بتنفق اللهم اعط منفقا خلفا ملك من ملائكه السماوات مش عبد من الدنيا بيطوف حوالين الكعبه ده ملك فوق ملك من ملائكه السماوات بيدعي لك خد الدعاء وانفق على اليتامى والفقراء والمساكين يا جماعه كل الاحاديث اللي انا بقولها النهارده الاحاديث اللي ثبتت عن رسول الله كلها محققه يا جماعه مصححه الشيخ الالباني رحمه الله ربنا سبحانه وتعالى صدقة السر تطفئ غضب الرب وقفت قدام تطفئ غضب الغضب ده قبل الانتقام كلمة غضب دي معناها انتقام يعني واحد عمل ذنب وهينتقم منه وهيتأثر دنيته وهيتبهدل يطلع كفالة يتامى او فقراء او مساكين ربنا يعفو عنه احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم يعني ربنا يحبك قد ايه لو ادخلت السرور على الفقراء والمساكين واليتامى شنطة المدارس شنطة رمضان عايز تبقى مع النبي في الجنة عايز تبقى زي ظله في الجنة عايز تجري على نهر الكوثر وتجري مع النبي وتقابله وتقعد مع النبي ليل نهار عليه الصلاه والسلام انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين يلي دخلك 2000 جنيه في الشهر لما تحط تقتطع منهم 250 جنيه تكفل بيهم اسره يتيمه وتبقى مع رسول الله في الجنه 1750 جنيه لدنيتك و250 للفردوس الاعلى يا جماعه بلاش نفرط يا جماعه يا اخوانا عايزين نفوق ده الرسول عليه السلام في صحيح البخاري بيقول الساعي على الارمله والمسكين كالصائم الذي لا يفطر يفطر والقائم الذي لا يفطر كالمجاهد في سبيل الله يعني انت وانت بتكفل الفقراء انت بتتنافس مع المجاهدين على ابواب الجنه انت عايز ايه بعد كده يا اخوانا يوم القيامه والشمس والعرق والحر ال 93 مليون ميل بتوع الشمس بقوا ميل واحد والعرق بقى رهيب والناس سبحت في عرق ذنوبها والموقف رهيب وعرصات القيامه فظيعه وتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه حتى يقضى بين الناس تلاقي صدقتك جايه تظللك من اهوال القيامه الصدقه يا جماعه شفاء للامراض شفاء للامراض كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه يعني حبيت الدواء اللي بتحطها في بق ابنك الفقير حبيت الدواء اللي بتحطيها في بقك او بق ابنك الفقير وبنتك في, في بق ابنك المريض او بنتك المريضه اللقمه اللي بتحطوها في بق الفقير اثرها في الشفاء اكتر من حبيت الدواء في بق المريض عايزين ايه يا جماعه يا اخواننا صناعه المعروف بتزود الرزق يا جماعه الحديث الرهيب الغريب اللي الراجل كان ماشي في الصحراء ماشي وسمع صوت بيقول لسحابه اسق حديقه فلان الكون بيتسخر اللي بيطلع صدقه السحابه جرت لغايه حديقه معينه وامطرت عليها الراجل جرى على صاحب الحديقه قال له انت بتعمل ايه انا سمعت صوت في السماء بيقول ان ان السحابه تسقى حديقتك صوت في السماء بيؤمر السحابه انت بتعمل ايه قال له انا لما بحصد هذه الحديقه بطلع التلت لله وبنفق وبنفق التلت على اولادي وبرد التلت في الحديقه يعني هو بيرد التلت في الحديقه هو تلتين هو دخله تلتين تلت لنفسه وتلت للفقراء يعني نص ماله صدقه لله نص ماله اعمل عشر مالك لله اعملي عشر دخلك لله اعمل ربع دخلك لله يا اخي انفق لله يا اخي طلع لله والله ما يبقى الا وجه ربك وما يبقى الا مكان لوجه الله سبحانه وتعالى يا جماعه ولا سوف يرضى اللي بيعطي اللي بيعطي من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى هيسر الطاعه عليك هيسر ابواب الدين ليك هيسر ابواب التوبه عليك يا شاب يا اللي مش قادر تتوب ومش قادر على نفسك يا بنتي يا اللي عايزه ربنا يهديكي يا اللي عصيت ربنا كتير وعايز ربنا يكفر لك يا اللي مش قادرين تخطوا ربنا وعايزين ربنا يعينكم اعينوا عباد الله الفقراء الفقراء عشان ربنا يعينكم يا جماعه يا جماعه موضوع الليله طقنا جاء قبل ما تغرق السفينه بينا كلنا قبل ما تغرق السفينه بينا كلنا هو ايه اللي خلى الدعاره تنتشر في المجتمع بتاعنا ما هو ده الفقر ايه اللي خلى البلطجه تنتشر في المجتمع بتاعنا الفقر ايه اللي خلى تجاره المخدرات والشباب يشتغل ديلرز للمخدرات والتسوقه بين الشباب غير الفقر الفقر خلى الناس هتكفر الفقر خلى الناس ترتكب الكبائر احنا لما بنكفل الفقراء بننقذهم من التنصير التنصير اللي عايز ينهشهم بسبب الفقر بتاعهم بننقذهم من الكبائر بننقذ نفسنا من مجتمع محطم منهار بننقذ اخرتنا بنملى صحفتنا بالحسنات يا جماعه لما النبي عليه الصلاه والسلام جمع النساء يوم العيد وقال لهم تصدقوا معشر النساء فاني رايتكن رايتكن اللي راى مين النبي وراى ايه النار وراى مين في النار النساء النبي بيتكلم راي عين فاني رايتكن اكثر اهل النار رايتكن بقى الستات بتطلع الذهب بتاعها طلعي ذهبك عندك خمس تطقم ده طلع طقم عندك 20 غواشه طلعي غوشتين عندك خمس حلقان وتسع سلاسل وخمس انسيالات وعن... طلعي حاجه لله طلعوا من دهبكم يا جماعه لن تنالوا البر حتى تنفقوا حتى تنفقوا حتى تنفقوا يا شباب امه محمد يا رجال امه محمد يا رجال اعمال امه محمد يا اغنياء امه محمد يا اللي ورثتوا ملايين يا اللي معاكم فلوس في البنوك يا نساء امه محمد يا اللي دواليبكم مليانه ذهب يا اغنياء امه محمد يا اللي عندكم مزارع وعندكم اطيان وعندكم اراضي وعندكم عقارات طلعوا لله طلعوا لربنا طلعوا لربنا اللي اداكم كل ده يا شباب كان عندنا 15 شاب في المنصوره فقراء فلما س... يعني لما انفعلوا في قضيه صناعه المعروف ال 15 شاب شاب غلبان قالوا كفاله الاسره بكام عشان نكفل يتيم يتيم 150 جنيه كل واحده يطلع 10 جنيه واتفقوا مع بعض انهم يكفلوا اسره مع بعض عايزين ربنا عايزين دين عايزين يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى عايزين ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم يا جماعه صناعه المعروف دي انقاذ لينا انقاذ لامتنا انقاذ للسفينه قبل ما تغرق انقاذ من كوارث هتتحطم عليها الامه صخور هتتحطم عليها الامه لو ما فوقناش يا اخوانا إذا أردت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين لو عايز قلبك يلين يا اللي قلبك قاسي يا اللي بتقفي بتقولي أنا ما بحسش بالذكر يا اللي بتبكي وأنت بتقول أنا مش حاسس بالقرآن وأنا بقراه يا اللي بتبكي وأنت بتقول قيام الليل ما بيغيرش في قلبي يا جماعة يا جماعة أردت أن يلين قلوبكم فامسحوا رؤوس اليتامى وأطعموا المساكين على فين يا شباب على فين على فين يا امه محمد انا عايزك على اقرب جمعيه خيريه بس اوعى الاختلاط اوعى الاختلاط اوعى الاختلاط اوعى تشترك في عمل خيري فيش اختلاط اشترك بس من غير اختلاط من غير اي نشاط فيه اختلاط على اقرب جمعيه خيريه يا جماعه تروح تقولوا لها احنا تحت امركم عايزين نشارك اي جمعيه عايزين نكيس الاكل في ميعاد توصيله الشهري عايزين نلم لكم فلوس عايزين نقدم لكم تبرعات واستقطاعات شهريه عايزين نكفي الاسره من خلالكم عايزين نوصل المعونات لل... لل... لل... للاسر الفقيره عايزين ندخل معاكم في الجان الاستكشاف اللي بتستكشف الاسر الفقيره احنا معاكم احنا تحت امركم بالوقت بالمال كل واحد واحد يقدم على قد ما يقدر على اقرب جمعيه خيريه تشارك في طوق النجاه تشارك في انقاذ سفينه امه محمد تاخد الثواب الرهيب الرهيب بدل ما ربنا يقول لك يوم القيامه استقرضتك فلم تقرضني قلت لك اقرضني الملك الغني وانت اللي ما رضيتش انت اللي ضيعت الفرصه على نفسك بس يا جماعه مش عايز كفاله 10 جنيه و5 جنيه لا يا جماعه عايزين نكفل الكفاله اللي نبقى مع النبي بيها في الجنه عليه الصلاه والسلام كفاله حقيقيه يعني كيلو العدس بقى ب 15 جنيه يا جماعه كيلو العدس بقى عايزين عايزين نشارك في انقاذ فقراء امه محمد عايزين نعمل حاجه لديننا عايزين نعمل حاجه لديننا يا جماعه عايزين نشارك عايزين يبقى عندنا صحفتنا مليانه ثواب رهيب لربنا سبحانه وتعالى عايزين نقول لربنا بنحبك يا رب عايزين نقول لربنا بنحبك يا رب عايزين ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم يا جماعه انا بفتح المصحف دلوقتي قصه سيدنا زكريا زكريا اللي ربنا بيقول عن سيدنا زكريا وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا كان عنده عقم وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه ليه يا رب انهم كانوا يسارعون في الخيرات عشان صناع المعروف ويدعوننا رغبا ورهبا العباده يعني صناع المعروف الاول يعني زكريا يا جماعه بالسعي على الفقراء والارامل والمساكين ربنا اعطاه هذه المعجزه الرهيبه يا اخوانا يلا يا اخوانا عشان ناخد المعجزات وناخد الكرامات عشان ناخد العطاءات من ربنا وناخد النفحات من الله اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم ارفع الهم والغم والبلاء والغلاء عن المسلمين اللهم اشف اللهم عاف كل مبتلى مسلم اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اقذف الرحمه في قلوب امه محمد تجاه بعضها البعض يا رب العالمين اللهم املا قلوب امه محمد بالرحمه اللهم حسن اخلاقهم اللهم ردهم الى دينهم ردا جميلا اللهم انقذ امه حبيبك اللهم اللهم انقذها اللهم اغثها اللهم يا رب اكفي كل محروم مسلم احمل كل حاف عار مسلم اكس كل عار مسلم احمل كل حاف مسلم اطعم كل جائع مسلم اسق كل عطشان مسلم زوج كل شاب مسلم زوج كل فتاة مسلمة فرج كرب المكروبين يا رب اقض الدين عن المدينين يا رب اشف مرضى المسلمين يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين يا رب يا رب استعملنا لكفالة الفقراء والسعي على الأرامل والمساكين يا رب يا رب شرفنا بهذه الوظيفة طيلة أعمارنا يا رب يا رب أعنا عليها طيلة أعمارنا يا رب املأ قلوبنا بالرحمة تجاه كل فقير ومسكين ويتيم ومحروم يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين المدارس قربت وشنطة المدارس مفروض ان احنا نعملها للفقراء ورمضان اهو والمفروض شنط رمضان تتعمل والاسر الفقيره بعد رمضان ما حدش بيفكر فيها ولا يعبرها والمفروض ان احنا نكفلها الفقر انتشر في المجتمع جدا يا جماعه بقى في ناس مش عارفه تصرف مش عارفه تجيب الفلوس ازاي وناس مش عارفه تصرفها ازاي يا ريت الاثنين دول يتربطوا ببعض عشان ننجو في دنيتنا واخرتنا ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا